باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين اقرب نعمه المسيح جزء من المزمور رقم 19 المزمور ده مكون من فقرتين اقرا الفقره الثانيه فيه ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقه تصير الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمه تفرح القلب امر الرب طاهر عينين خوف الرب نقي ثابت الى الابد احكام الرب حق عادله كلها اشهى من الذهب والابريز الكثير واحلى من العسل وقطر الشهاد ايضا عبدك يحظر بها وفي حفظها ثواب عظيم السهوات من يشعر بها من الخطايا المستتره ابرئني ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي افكار الكبرياء يعني حينئذ اكون كاملا واتبرا من ذنب عظيم لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضيه امامك يا رب صخرتي وولي نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. أنا سعيد إن احنا نلتقي في اجتماعنا العام كل يوم أربع في هذه المرة في هذه الكنيسة المباركة وفي هذه الكنيسة المقدسة وزي ما انتم عارفين إن الكاتدرائية بتتوضب هندسيا وفنيا علشان عام إذا أراد الرب وعشنا تبقى في فرصة طيبة نحتفل بالاحتفالات الثلاثية ظهور العذراء في الزيتون عام 68 وافتتاح الكاتدرائية المرقسية عام 68 و100 عام على تأسيس مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية من عام 1918 والثلاث مناسبات دول بيحتاجوا استعداد كبير وفي لكل مناسبة في لجنة وكل لجنة يرأسها واحد من الآباء الأساقفة نيافة أنبا يؤنس الزيتون للعذراء ونيافة أنبا موسى للكاتدرائية ونيافة أنبا دانيال أسقف المعادي لمدارس الأحد والتربية الكنسية سعيد ان انا اتقابل وياكم هنا وانا موجود من امبارح وياكم كان في فرصه نتقابل ويا الاباء الكهنه نعمل قعده طويله ومع لجنه الكنيسه وبعض العاملين في الكنيسه ولو انها كانت يعني سريعه وايضا مع المكرسات اللي بيخدموا هنا وغير بعض الجلسات الفرديه اقصد يعني انه كان يوم عمل جميل ويتم بهذا اللقاء اللي نكون وياكم فيه عايز اكلمكم النهارده على موضوع من الموضوعات المهمه اللي تفيدنا كلنا في حياتنا كلنا بنواجه مشاكل وبنواجه مواقف والدنيا عماله تتغير حوالينا و بتجري كل شيء بيجري بسرعة في حياة الإنسان المواصلات بسرعة والمعلومات بسرعة والإعلام والميديا بسرعة حتى الطعام عملوا له نوع كده سموه الطعام السريع تيك اواي والتعليم بسرعة وبقت حياة الإنسان كلها بسرعة وبيواجه الإنسان مشكلات لما يواجه المشكلة أو يواجه التغيير يحله إزاي أحيانا إنسان ياخد موقف خطأ وبالتالي النتائج تكون غلط وأحيان واحد ياخد موقف صح فالنتائج تكون جيدة وقدامنا حاجات جديدة بتظهر يا ترى اختارها يا ترى ارفضها يا ترى اختار بعضها وارفض بعضها وهكذا مثلا في التربية واحنا بنربي ولادنا بنفاجئ مواقف في ولادنا مش عارفين نتعامل وياها ازاي واحيانا الاب او الام يغلط الغلطة اللي يقول لي فيها الابن او بنته يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا قدك دي فات عليها عشرين تلاتين اربعين خمسين سنة الدنيا اتغيرت قدك ايه بقى ما تنفعش واحيانا تواجهنا مواقف في الكنيسة وفي الخدمة واحيانا تعمل مشكلة طب نحلها ازاي واحيانا تواجهنا مواقف في العمل في شغلك طب نحلها ازاي احيانا تواجهنا مواقف في المجتمع طب نحلها ازاي ايه المفاتيح اللي تحل ازاي الانسان يقدر يواجه اي موضوع بطريقه صحيحه بنعمه المسيح هتكلم وياك على ثلاث نعم او ثلاث فضائل او ممكن تسميها ثلاث مفاتيح للحياه السليمه اتكلم النهارده على نعمة منهم والأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعديه آه نكمل التلاتة هذه المفاتيح الثلاثة يمكن أن نسميها مفاتيح الحياة الناجحة إيه هما؟ أول مفتاح هسميه مفتاح الفكر المنفتح والتاني مفتاح القلب المتسع والتالت مفتاح الروح المتضع هقولهم تاني الفكر المنفتح والقلب المتسع والروح المتضع الثلاثة دول ويا بعض يحلوا لك أي مشكلة ويخليك دايما تاخد جانب الصواب هتأمل وياك النهاردة في الفكر المنفتح يقول لنا هنا في المزمور لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب إيه حكاية بقى الفكر المنفتح أول حاجة عايزك تعرفها أن العقل اللي ربنا ميز بيه الإنسان هو نعمة وعطية وهبة من الله لك أيها الإنسان نعمة أعطاك هذا العقل بمثابة نور وأعطى لك العقل ده علشان تنميه وتخليه يتسع بالمعرفة لكن كمان العقل زينة وجمال للإنسان يقول لك فلان ده عاقل فلانة دي عقلة وحين نزود كده ونقول فلان ده حكيم أو فلانة دي حكيمة وهسيبكم بقى تفكروا عكس حكيم يبقى ايه عكس الإنسان الحكيم يبقى ايه وعكس الإنسان الإنسانة الحكيمة تبقى ايه يمكن كلكم درستوا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات وشتان بين الاتنين العقل عطية ونعمة والعقل زينة وجمال للإنسان كمان العقل ميزان توزن بيه كل مواقف حياتك يوزن عشان كده ربنا خلنا جهاز التفكير حواليه العينين وحواليه الودن وحواليه الأنف وحواليه الحنجرة والكلام واللسان في الوسط عشان يوزن كل حواسك لكن اعرف أيها الحبيب أن الخطية بتأتي وتلوث العقل ما تخليش عقلك سليم ده مش بتلوثه بس ده الخطية كمان أحد أفعالها الخطيرة إنها تضيق العقل يقول لك فلان ده عقله ضيق ودي صفة صعبة قوي فلان ده مخه زي الحجر ودي صفة أصعب فالخطية تخلي عقل الإنسان يصير ضيقا أديكم مثال كلكم بتحبوا المثال ده المولود أعمى الكل يعلم أنه أعمى والكل رآه أعمى ويستعطي لكن لما ربنا شفاه والمسيح عمل له عينين جديده ابتدوا يشككوا يقول لك هو ده اللي كان أعمى الفريسيين والجيران وبعدين يجيبوا أبوه وأمه ويحققوا في الموضوع وبعدين يجيبوا الشخص نفسه طب ده الحقيقة واضحة الأمر واضح جدا لكن عقلهم كان عقلا ضيقا مش قادر يستوعب وكانت النتيجة إيه؟ إن وقف كده بمنتهى الشجاعة وقال لهم سيبوكم من الكلام ده كله أنا لا أعرف إلا حقيقة واحدة أنني كنت ها والآن أبصر بس العقل ضيق بتاعه الخطية تلوث العقل وتضيق العقل وأحيانا تعمل حاجة أصعب من ده وده تغيب العقل تخلي عقل الإنسان يغيب كأنه بلا عقل وأحيانا الإنسان يخاطب نفسه لما يعمل حاجة غلط يقول لنفسه إيه عقلك راح فين عقلك راح فين في الموقف الفلاني طب عقلك موجود لا غاب كأنه راح أجازة الخطية تجعل العقل لا يفكر وإن فكر يفكر بانحراف لكن اللي أحب أنكم تاخدوا بالكم منه جدا أن الخطية تخلي عقل الإنسان حتى وإن كان متعلما وذو ثقافة عالية إلا أنها تخلي عقله ضيق وآه من خطية العقل الضيق تعالى كده اسمع ويايا لما الفتية الثلاث وياهم دانيال كانوا أربعة شوف الكتاب يقول إيه أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة خلى عقلهم واسع عقلهم منفتح واسمع عن أبي جايل زوجة نابال الأحمق وإزاي أبي جايل هذه المرأة الحكيمة يقول لها داود مباركة مبارك هو عقلك عقلك متسع منفتح بيفهم عقلك حكيم وفي سفر الأمثال يقول طوبى الذين يحفظون طرقي ويقول أيضا كونوا حكماء كن حكيم يعني عقلك منفتح وفي سفر الرؤيا يقول طوبى لمن يقرأ والذين يسمعون والذين يحفظون أقوال هذه النبوة لأن الوقت قريب أصل لما يقرأ عقله يصير منفتحا يبقى دانيال والفتية الثلاث كان عندهم معرفة وعقل حكيم عشان كده بنمجدهم لغاية النهاردة ونذكر سيرتهم ونذكر حياتهم في التسبحة في كل مرة نقف في التسبحة في الهوس الثالث ونقول لهم كده في قريب صالين رتلوا للذي صلب عنا وقام وأبيجايل صاحبة تصرف حكيم طب والمرأة الكنعانية هذه ست غلبانة لما قال لها المسيح كده ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب شوفوا بقى الحكمة والعقل المنفتح والعقل الموزون تقوم ترد رد ما خطرش على بال كل السامعين والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها إيه الكلام الجميل ده جبتيه منين جابته من عقل منفتح يروح المسيح يقول لها عظيم هو إيمانك هو عايز يقول لها عظيم هو عقلك عظيم هو فكرك يا بختك لما يبقى فكرك حلو فالمرأة الكنعانية كان عندها رد حكيم كانت ممكن تعمل ايه تقول برضو بتقول عليا انا كلاب برضو انا جايالك يا يسوع عشان تشفي بنتي تقوم تشتمني طيب انا واخد على خاطري وماشية وزعلانة وكانت تعمل حكاية عقلها حكيم ايضا زكى زكى صاحب قرار حكيم زكى كان عشار كلكم عارفين وكان يسلك في الخطية ويعني بيني وبينكم كده كانت ايده طويلة طب يا زكى ايه قال في اللحظة اللي اتقابلت فيها ويا المسيح عقلي اشتغل وفاق من غيبوبة الخطيه ومجرد عينيا وقعت على عينيك يا يسوع كل شيء فيا اتغير عقلي تجدد عقلي أن انفتح نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف أنت واخد بالك يا زكا بتعمل إيه؟ قال آه وكان قراره قرارا حكيما بولس الرسول وهو شاول الترسوسي عندما تقابل مع المسيح في طريق دمشق لما الحوار والنور والصوت اللي سمعه شاول الترسوسي قال له كده ماذا تريد يا رب أن أفعل كانت فين من زمان دي ماذا تريد يا رب أن أفعل عقل حكيم قال له تحت ايدك تحت امرك اهو انا سلمتك حياتي يلا ابتدي اشتغل فيها لذلك نسمع عن بولس الرسول كيف يصير تلميذا ورسولا عظيما وكارزا وينهي حياته شهيدا عقلك العقل الحكيم الدنيا بتتغير وعقولنا يجب أن تنفتح بتاخدوا بالكم ويايا لما بنيجي نعم الطفل ونيجي نرشمه بالميرون أول صليب نحطه على العقل لكي ما يمسح هذا العقل بنعمة الروح القدس أول صليب وبقية مفاصل الإنسان والحواس العقل ولما تيجي تقول لابونا صلي لي يا ابونا يحط الصليب على راسك على موضع العقل عشان يكون عقلك صح العالم يتغير ويجب ان تكون عقولنا ايضا تتواكب مع هذا العالم الذي يتغير تعال اديك بعض امثله مثلا خيمة الاجتماع في العهد القديم كانت خيمة يفكوها ويربطوها وينقلوها من مكان لمكان من مكان لمكان خيمة وكانت هي مكان العبادة هل تنفع الخيمة النهاردة؟ طبعا كلك هتقول لي لا كل واحد هيقول لي لا لازم نعمل مبنى والمبنى ده يبقى بصورة كنيسة والكنيسة دي تبقى محل العبادة زي الكنيسة الجميلة هنا لازم في واحد عقله يقف على نقطة دول كانوا بيعبدوا ربنا في خيمة وعقله ما يتغيرش طيب تعالى مثل تاني كان الكتاب المقدس قديما مخطوط واحيانا على جلد ورقائق وجلد حيوانات وورق زي البردي وتلاقي سمك الكتاب يمكن مش سمك الكتاب سمك السفر الواحد تلاقيه ضخم العالم تغير صار في مطبعة وصار بتطبع حروف والحروف متنوعة الشكل وممكن يبقى بالألوان عالم بيتغير عقلك يقول ايه انا ما اقراش غير المخطوطة مش ممكن في بداية الكنيسة المصرية كنا نصلي باللغة القبطية بلهجتها المتنوعة وعندما وجدت اللغة العربية للاستخدام طب الكنيسة تعمل ايه تقف تصلي قبطي بس في حين الناس عايشة وتمارس اللغة العربية ومن أيام القديس ساويرس ابن المقفع في القرن العاشر الميلادي ابتدت تدخل اللغة العربية وبقينا في كنايسنا نصلي بالقبطي وبالعربي وبعض المردات باليوناني ولما نوجد في الخارج نصلي باللغة المحلية بتاعة المكان سواء إنجليزي أو ألماني أو سويدي أو فرنساوي زي ما تكون اللغة لازم والإصرار على لغة واحدة يفقد ناس كثيرة لازم نتطور وما أقدرش أقول لك في السماء في لغة معينة السماء فيها لغة التسبيح لما نروح السماء نعرف لغة التسبيح اللي بنتدرب عليها في الأرض هنا لكن ما اقدرش اقول لك في السماء بيتكلموا عربي او انجليزي ما اقدرش عملوا ابحاث كتيره يقول لك ادم كان بيتكلم انهي لغه طب الاجيال اللي بعد ادم في تطور البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح هذا البطريرك المبارك سبق عصره وأحضرها مطبعة كان المطبعة دي تبقى حاجة شيء من الخيال يعني وأمر باستقبال هذه المطبعة بالتراتيل والألحان الناس تقول له نستقبل مطبعة من حديد بالتراتيل والألحان احنا نستقبل كاهن جديد بالتراتيل والألحان نستقبل الأب الأسقف لما يخش الكنيسة بالتراتيل والألحان نستقبل المطبعة قال آه ولما نقرا في التاريخ نراه صادقا لعصره في زمنه قال يلا نعلم البنات ولم تكن توجد مدرسة للبنات الناس ساعتها البنت هتروح المدرسة وتتعلم وممكن تبقى زي الولد النهاردة احنا نعتبر الأمر ده عادي لكن في زمنه كان تحدي كبير وهكذا العقل ينبغي ان يتطور حتى مشاكلنا حتى مناهجنا مناهج التعليم اللاهوتي يجب ان يحدث فيها نوع من التطوير شيء طبيعي زمان الكنيسه كانوا ينوروها بشمعه زي ما بنشوف في بعض الاديره النهارده مع الاتساع لازم نستخدم الكهرباء زمان ما كانش فيه تكييف لأن حرارة الجو ما كانتش بالطريقة ده هي ما كانش في مصانع بتطلع ثاني أكسيد الكربون اللي بيسبب زيادة حرارة الأرض بقى في تكييف وفي مراوح وفي وفي وفي يجي واحد يقول التكييف غلط أو ما ما جاش في الإنجيل تكييف ولا المروحة بنستخدم الآلات الحديثة في التكنولوجي زي التصوير وغير التصوير العالم يتطور فيحتاج إلى الفكر المنفتح أحكي لكم مثل في تاريخ الكنيسة الكنيسة لما ابتدت الكنيسة المسيحية لسه أعداد قليلة جدا اختلف على مشكلة تعرف في التاريخ باسم مشكلة التهود في التهود كان في وجهتين نظر ان لو واحد وثني عايز يبقى مسيحي ممكن يبقى مسيحي مباشرة او وجهة النظر الثانية لو واحد وثني عايز يبقى مسيحي لازم يبقى يهودي اولا يبقى وثني يهودي مسيحي دي وجهة نظر وجهة النظر الثانية وثني لمسيحي وعملت خلاف واستدعت مجمع للرسل وقف بطرس الرسول يدافع عن فكره وبطرس وبولس الرسول يدافع عن الفكر الآخر بعد المناقشة الجميلة ما بينهم يتفقوا وينتصر الفكر المنفتح الفكر بيقول الوثني يبقى مسيحي على طول وينتصر الفكر المنفتح يقول قد راى الروح القدس ونحن ويتكتب القرار بتاع هذا المجمع وتنتهي المشكله يوجد فكر متشدد لا يستقيم مع تقدم الحياه تصوروا بقى لو كان الفكر المتشدد هو اللي انتصر والنهاردة كنا نبقى عايشين فيه لو واحد كده بوزي عايز يبقى مسيح نقول له لا ده في محطة قبل ما تبقى مسيح تبقى يهودي الأول مش ممكن وهكذا وصارت مشكلة التهود بين التشدد والانفتاح وانتصر الفكر المنفتح في نفس المجال ونفس تاريخ الكنيسة الكنيسة الأولى جاءت مشكلة خدمة أرامل العبرانيات واليونانيات راحوا للرسل دول بيشكوا ان مفيش خدمة عندهم ودول بيشكوا ان خدمتهم متأثر فيها فوقف الآباء الرسل بكل وضوح وقالوا لهم ما يصحش نسيب خدمتنا ونخدم موائد خدمة العبادة وإقامة الأسرار انتخبوا رجالا مشهود لهم فنقيمهم شمامسة ابتدوا يختاروا سبعة رجال مملوئين من الروح ومشهود لهم وكان أولهم القديس استفانوس الذي صار رئيسا للشمامسه واتحلت المشكلة الكنيسة المسيحية يعمل فيها روح الله وروح الله لا يفارقها يعمل من خلال أبائها من خلال قديسينها والسيد المسيح الذي أرسل لنا البارقليت الروح المعزي بعته روح الله يمكث معنا ويدير الكنيسة يدير الكنيسة ولكل زمن له التغيير بتاعه ما اقدرش اقول ان روح الله بيقدم روح الله متجدد زي ما بنصلي صلوات الساعة الثالثة روح الحق المعزي المالئ الكل كنز الحياة كنز الصلاح وكنز الحياة ولذلك الإنسان المسيحي ينبغي أن يكون له دائما فكرا منفتحا في حياته أديكم مثال آخر الأديرة والرهبنة نشأت في مصر جميل كلنا عارفين الحقيقة دي وامتدت الأديرة إلى كل العالم حلو بعض الأديرة صارت مراكز أبحاث وتحولت إلى جامعات ده مش جامعاته بس ده جامعات عالمية يعني مثلا جامعة أكسفورد في إنجلترا لما تروح تزورها أنا زرتها ولفيت في مبانيها زمان لما تروح تزورها دير أديرة ألالي رهبان ده أول ما تخش في الباب عندها في باب الجامعة تلاقي أوضة صغيرة كده يقول لك الأوضة دي اللي كانوا بيصلحوا فيها الأحذية كان راهب يقعد في الأوضة دي اللي جايين يزوروا الدير من مسافات بعيدة الحذاء كان يبقى سيور ويتقطع زي حذاء ماري مرقص فيقوم الراهب يصلح لهم الحذاء تروح النهارده هذه المباني صارت جامعة عالمية ويفتخر الإنسان أنه خريج جامعة أكسفورد أو جامعة كامبريدج كانت أديرة وكلكم عارفين أن قوانين الوراثة والجينيتكس ابتدأت في الأديرة مندل الراهب الألماني أو النمساوي في الأصل هو الذي اكتشف بدايات قوانين الوراثة جوه الدين طب نقول له هي الرهبنة مش كده نقول له الرهبنة لها صورة اللي انت بتعمله ده غلط أبدا ده نشاط وتقدم ويفيد العالم كله عايز احكي لكم حكايه بتحبوا الحكايات بس حكاية كده يعني صغيرة هو وهي اتجوزوا من سنتين ثلاثة وبعدين قال لها ممكن تعمل لنا سمك فجاب السمك عشان يتقلى فقطعت السمكة من ديلها مسافة ومن راسها مسافة اتبقى جزء وسطاني كده فلما قدمت الاكل سالها ليه بتقطعي السمك كده قالت له صدقني ماما كانت بتعمل كده فراح يسال ماما يا ماما ماما اللي هي حماته يعني انا سالت فلانه قالت لي انك انت بتعملي السمك كده تقطعي نص الديل ونص الراس يتبقى جزء صغير من السمك قالت له صدقني ستك اللي هي ام امها يعني كانت بتعمل كده حظه الحلو ان سته دي عايشه فراح يسالها يقول لها بيقولوا انك انت بتعملي السمك بالشكل ليه بتقطعي كده وبتقطعي كده قالت له صدقني يا ابني انت عارف جدك كان جايب لنا طاسه قد كده هي الطاسة اللي كانت عند جدتها قد كده ما فكرتش انها تجيب طاسة اكبر بدل ما تضيع نص السمكة مش كده برضو العقل الضيق نحتاج يا اخوتي الاحباء ان يكون عندنا عقلا منفتحا عقل ايه العقل المنفتح ده هقول لك بعض صفات للعقل المنفتح العقل المنفتح دائما عملي يراعي الزمان الذي فيه يراعي الزمن الزمن النهارده غير الزمن قبل كده تصور كده انا لو اعطيت ابني مصروف عشان يصرفه في اليوم عشر قروش يبص لك ازاي مش هيبص لك خالص مش كده برضو لو قلت له انا لما كنت قدك انا كنت باخد خمسة تعريف يقول لي ايه الخمسة تعريفة دي ايه العملة الغريبة دي شكلها ايه طبعا شيء غريب فالعقل المنفتح هو عقل عملي يراعي الزمن وهو ايضا عقل محاور ياخد ويدي ما ينفعش النهارده في تربيه ولادنا ولا في مناقشتنا ان احنا نقول اوامر اللي ينفع النهارده ان احنا نتحاور ناخد وندي ويا بعض ويا ولادنا الصفة الثانية في العقل المنفتح أنه عقل مهموم بإصلاح مجتمعه وخدوا بالكم من الصفة دي يعني الأب في البيت مهموم أنه يصلح أسرته ويخليها أفضل والخادم في كنيسته مهموم أن يخلي كنيسته أفضل والمواطن في وطنه عايز يخلي الوطن والمجتمع افضل وافضل مهموم مهموم باصلاح مجتمعه مهموم ان يخلي مجتمعه مجتمع مثالي حتى المسيح قال لنا ايه جئت ليكون لكم حياه وليكون لكم افضل احسن العقل المنفتح عقل واقعي لا يتكلم في النظريات فقط خالص في حاجات مستجد يعني مثلا لما بنيجي نتكلم عن مواضيع الادمان الادمان النهارده بقى ظاهره في المجتمع كل المجتمع بيئن من هذه الظاهره والظاهره دي تؤثر على الاسره طب من خمسين سنة ما كانش فيه الإدمان بالصورة دي أبدا كناش موجود طب الإدمان النهاردة لما أحطه في فكري وأنا براعي وضع قوانين جديدة للأسرة أنا أراعي الزمن الذي أنا فيه فالإنسان صاحب الفكر المنفتح انسان واقعي يعالج الامور من منظار واقعي مش خيالي تصور كده لما اجي نقول مصر فيها ازمه اسكان يروح واقف ويقول لك ايه طب وايه يعني ما نبني بيوت هو حل المشكله كده اللي كانت غايبه علينا معقول ده عشان ابني بيوت عايز ارض وعايز مهندسين وعايز عمال وعايز ماتيريال مواد اللي هبني بيها وعايز شركات مقاولة وكل ده عايز فلوس طب هو الموضوع سهل كده مش ممكن للصورة دهية العقل يجب أن يكون واقعيا هو بيفكر بيفكر عشان يحل مشكلة أيضا من صفات العقل المنفتح أن هذا العقل مبدع بيبتكر فكر في أحسن وابتكارات الإنسان لا تنتهي في كل شيء يعني الأدوات اللي بتستخدم في المطبخ النهاردة هل هي هي اللي كانت بتستخدم من عشرين سنة الستات يقولوا لنا مش ممكن ده الدنيا اتغيرت خالص الدنيا بتتغير حوالينا الانسان الذي ليس عنده هذه النعمه عقله متجمد او عقله ضيقا ايضا الانسان صاحب العقل المنفتح يفكر في المستقبل يفكر في المستقبل وكيف يكون المستقبل يخطط له بطريقة جيدة واحد مش سايب الدنيا كده عقل بيفكر صح كلكم تعرفوا ان اوروبا بتستخدم عمله واحده عمله اليورو دي عمله موحده في اللي داخلين في الاتحاد الاوروبي طب العمله دي عملوها ازاي قال لك سنه 60 1960 ابتدوا يفكروا ويخططوا ويعملوا خطط لغايه ما اتنفذت سنه 2000 يا 40 سنه اه بيخطط وبيفكر الانسان صاحب العقل المنفتح في حياته الخلاصه ان العقل المنفتح يقوده الله يقول وصيه الرب مضيئه تنير العينين عن بعد في مزمور 119 وسراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي العقل المنفتح عقل متوازن من القصص الابائيه الجميله ان كان في ناسك من النساك كل ما يجي يزوروا حد من الزوار في البريه يجيب له هديه فيقول له لا انا ما باخدش هدايا فيمشي صاحب الهديه زعلان وبعدين يجي له زوار تانيين بعد ما يزوروه هم ماشيين يقولوا له ابونا ادينا بركه ادينا هديه يقول لهم ما حلتيش حاجه يمشوا زعلانين فوقف قدام ربنا وقال له ايه انا بزعل دول وبزعل دول اعمل ايه قال له حاجه بسيطه خالص اللي يقدم لك حاجه قول له حطها هنا واللي يعوز حاجه قول له خد من هنا خلصت الحكايه حل بسيط قوي هذا هو العقل المنفتح العقل المنفتح اللي بيعرف يفكر إذا كنتوا بتحبوا القصص أقول لكم قصة تانية بس قصة من من كمبوديا وكوريا والبلاد اللي هي في جنوب شرق آسيا عندهم هناك حاجة اسمها الرهبنة بس غير الرهبنة بتاعتنا خالص الرهبنة البوذية يلبسوا أصفر وشعرهم يحلقوه خالص فعندهم في قوانين الرهبنة البوذية أو النساك البوذيين محدش يلمس امرأة حتى بالسلام وعندهم مستنقعات كتيرة فيعدوا من أرض لمستنقع لأرض فمرة الراجل شيخ ماشي ويا تلميذه وهم رايحين لقوا بنت عمرها 12 سنة خايفة تعدي المية فالراجل الشيخ راح شايلها على ايديه وعدى بيها المية الناحية التانية وتلميذه باصص له كده بمنتهى الذهول ده انت كده كسرت القانون وبقى في حالة ذهول وبقى عايز يسأل معلمه بس مكسوف على آخر اليوم الحكاية كانت زادت قال لازم أسأل معلمي فسأله قال له انتوا مش بتعلمونا ان لا نلمس امرأة انت شلت البنت الصغيره من هنا ووديتها هنا انت مش كده كسرت القانون فرد عليه رد جميل قوي قال له انا شلتها خمس دقايق عديتها من هنا لهنا لكن انت شايلها في مخك لغايه دلوقتي واخدين بالكم من الفكره شايلها في مخك لغايه دلوقتي يبقى مين اللي غلطان مين اللي تعبان مين اللي عقله ضيق ارجوك ايها الحبيب اطلب من الله في كل يوم ان يعطيك هذه النعمه ان يكون لك العقل المستنير الممسوح بنعمه روح الله تقول لي اعمل ايه هقول لك على شوية علامات أخيرة كده أنت تحتاج لكيما يكون عندك عقل منفتح إلى ما نسميه ببناء العقل ابني عقلك ابنيه بالقراءة بالمعرفة غذيه باستمرار وما تنساش الوصية طوبى للذي يقرأ يا بخت اللي بيقرأ ولادنا وشبابنا وشاباتنا لما الواحد فيكم يقرا ويعرف دي اول خطوه في العقل المنفتح الانسان اللي بعيد عن كده ما يعرفش يبني عقله عقله يبقى فاضي دي نوع اول نقطه النقطه الثانيه توعيه العقل ودي مسؤوليتنا كلنا اباء اسقفه واباء كهنه ومجتمع وخدام وخادمات توعيه العقل بالتعليم وبالارشاد بالمشوره وازاي الخادم كيف ما يكون موقعه له العقل المنفتح العقل الموزون مش العقل الضيق اللي بيعطل المراكب السيره نمرة ثلاثة ضبط العقل اضبط عقلك بالحكمة بالتلمذة اتعلم من الكبار اتعلم من مدرسة الحياة اتعلم من التاريخ يعني ملحوظة لطيفة أحب أقولها لكم إن في كنيستنا بنقرا السنكسار في كل قداس السنكسار بس مش كتاب تاريخ ده هو كتاب تعليمي عشان تتعلم من قصص اللي سبقونا ما يقول لك التاريخ هو الحياة التاريخ هو الحياة فبتتعلم الحياة وازاي الآباء والقديسين اتصرفوا يعني مثلا في يوم 14 مصر اللي فات في السنكسار اللي هو يوم 20 أغسطس كان السنكسار بيقول قصة لطيفة قوي واحد مسيحي فقير فوقف كده بيكلم زميله بيقول له اشمعنى احنا فقراء والجماعة اليهود دول أغنياء أنا هروح أطلب منه سلف من واحد يهودي فراح يطلب منه مال فاليهودي قال له ما اقدرش اديلك مال عشان انت من مله غير المله بتاعتي قال له بس انا محتاج قال له خلاص ممكن اديلك المال بس بشرط تطعن الصليب عمل صليب خشب وجاب له حربه وقال له قول كده اطعنك ايها المسيح الراجل المسيحي افتكر الحكايه سهله جاب الحربة وابتدى يطعن الخشبة كأنها تمثيلية وفوجئ أن الخشبة تنسكب منها الدماء وطب بعدها يموت قصة قصة حصلت في الزمن في أيام البابا ساوفيلوس الثلاثة وعشرين ولكن النهاردة احنا بنتعلمها قصة حصلت في القرن الرابع الميلادي واحنا في القرن الواحد وعشرين بنتعلمها اقرا كتير في كتب التاريخ انت تحتاج الى بناء العقل بالتعليم بالقراءه وتحتاج للتوعيه من خلال التعليم وتحتاج الى ضبط العقل بالحكمه وبالتاريخ وبالتلمذه الخلاصه ايها الاحباء في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات الحكيمات كانوا يتمتعوا بالعقل المنفتح والاستعداد وتقدير قيمة الوقت الجاهلات كان عقلهم ضيق وعشان كده جم قدام المسيح وخبطوا على الباب ربنا ربنا افتح لنا فقال لهم إني لا أعرفكن وكانت نهاية مؤلمة وبسبب تفكيرهم المحدود أو الضيق فقدوا الوجود والنصيب السماوي يعطينا مسيحنا كما يقول داود النبي لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا, صخرة يا رب يا صخرتي وليا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين من الليل والسبت ريكاي عن يوم نظماتي كانت يعيش صوتي ومصوني ومصوني noche, morgen, mucho benjoin, season begreso.
Monimo en
Sodiamono nainana kichi sari semoi sitte metawi vente mechi sedek. Dikatya sopente davi tiso kayan tiso lomon. Böjde beyare omkene tavaya Rabbim ben yodikta yodin arşeriz. Baba bata vadruz. Nodin tezve fedagru eden nusrono sinan mişlunum. Niman seyo enherini konin. Oever sozeriye gundipkenin nominani vulken oerin kadavim neştin nakin.
لا تراءف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين وليلة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريان والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عمادات غير المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنور أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض زلة الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون ومع معكم روحك أيضا